بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد زواجه من خديجة وقبل البعث بخمس سنين حين بلغ سنه خمس وثلاثون سنة ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم قامت قريش ببناء الكعبة جميل ان احنا نتكلم عن الكعبة ما نفسكش في الكعبة اه التلفزيون قتل الشوق والصور اللي معلقينها في البيوت قتلت الشوق عند المسلمين للكعبة لكن والله والله والله اللي انت بتشوفه على الشاشة وفي الورق حاجة وهناك لما تلمسها بايديك حاجة تانية ده موضوع تاني مختلف مختلف خالص لما تقعد قدام الكعبة او تدخل حجر اسماعيل وتركن ظهرك على الكعبة وتقول يا رب هناك الوضع مختلف بقى قامت قريش ببناء الكعبة ليه هي قريش اللي بنت الكعبة ولا ايه مين اللي بنى الكعبة يا جماعة آه يذكر العلماء أن الكعبة بنيت عشر مرات أن الكعبة بنيت مرات بناها الملائكة قبل نزول آدم إلى الأرض وفي ذلك أثر آه عن ابن عباس رضي الله عنه قال وضع البيت على أركان الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت مش أنا قلت لكم في آخر خطبة قبل العيد لما اتكلمت على لماذا نحج ها فقلت لكم كما لا أتخيل السنة بدون رمضان لا أتصور وجه الأرض بدون الكعبة صح تنفع الدنيا من غير كعبة ما تنفعش تنفعش لا يمكن فهذا كلام ابن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما عن ابن عباس وعن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ها قال وضع البيت على أركان الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت قال مجاهد خلق الله موضع هذا البيت قبل ان يخلق شيئا بألفي سنة واركانه في الارض السابعة فيقال ان الملائكة بنته في الارض قبل ان ينزل ادم الى الارض وهذا هو البناء الاول البناء الثاني قال العلماء بناه ادم عليه السلام وفيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما اهبط الله ادم من الجنه قال اني مهبط معك بيتا او منزلا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يصلى حول عرشي فلما كان زمن الطوفان رفع وكان الانبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه فبواه الله ابراهيم فبناه من خمسة اجبل وبعض العلماء يقول بناه اولاد ادم وفيه حديث عبد الله بن عمرو وهو يروى مرفوعا ضعيفا وموقوفا صحيحا بعث الله جبريل الى ادم فامره ببناء البيت فبناه ادم ثم امره بالطواف به وقيل له انت اول الناس وهذا اول بيت وضع للناس او بناه اولاده معه يعني ومنها احنا قلنا اول حاجة بناء الملائكة اتنين بناء ادم تلاتة بناء اولاد ادم شيث ابن ادم كان نبيا اربعة بناه الخليل ابراهيم الخليل ودي معروفة ومشهورة بنص القرآن واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي فبناه ابراهيم عليه السلام واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل يبقى ده في دليل ان البيت كان له ايه قواعد كان موجود قبل بناء ابراهيم وانما ابراهيم رفع القواعد اظهرها ومنها بناء العمالقة اصول العرب ومنها بناء جرهم هؤلاء اصول العرب الذين ناسب منهم اسماعيل عليه السلام ومنها بناء قصي بن كلاب ثم بناء قريش الذي نذكره الليلة ان البيت كان رجفا من حجر بعد ابراهيم عليه السلام عدت عليه العوادي فانهدم سقف الكعبة ودخل لصوص الكعبة سرقوا الكنز اللي في جوف الكعبة الكعبة كان في جوفها كنز سرقوا هذا الكنز فصارت الكعبة يدوب بارتفاع آه تسعة اذرع يعني تسعة اذرع اضرب في ستين سنتي يعني خمسة متر واربعين سنتي كده خمسة متر ونص كان الناس بيطوفوا حواليها وهي كده فهاجم مكة سيل عرم جرف البيت وانحدر فاوشكت الكعبة على الانهيار فاضطرت قريش الى تجديد بنائها حرصا على مكانتها واتفقوا الا يدخلوا في بناء الكعبة الا مال طيب فاشترطوا الا يدخلوا في بناء الكعبة مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة احد من الناس قالوا هنبني الكعبة ومش هندخل في الكعبة مال حرام اللي عنده مال حلال ايه يجيبه لكن مهر بغي ولا مال ربا ولا مظلمة احد من الناس حدش يجيبها فقصرت بهم النفقة تخيل بقى ما لموش فلوس تبني الكعبة لما اشترطوا ليه الحلال واظن الكلام ده يحصل النهاردة لو قلنا كل اللي قاعدين دول يجيبوا لنا فلوسهم الحلال فقط التي ليس فيها شبهة مش هنلم حاجة تكمل الجامع ده الجامع اللي وراك واللي عايز يتبني هناك ده عايزين له شويه فلوس حلال اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها لو دورنا على مال حلال ما فيهش شبهه قد لا نجد قد لا نجد نسال الله ان يرزقنا الحلال الطيب وان يبارك لنا فيه الشاهد فاقتصروا من بناء الكعبه على جزء يسير منها قالوا خلاص الفلوس مش مكملة بلاش نبنيها كلها نبني نصها فابتدأوا في هدم الكعبة وكانوا يهابون هدمها خايفين لسه كان امبارح واحد بيقول انه راح يهدم مسجد على ترعة باللودر عشان الراجل كان واخده من الطريق سادد بيه الطريق اللودر اول ما بيزوق الجامع راح اللودر مقلوب على ظهره ووقع في الترعه بيت ربنا بيت ربنا بيت ربنا بيت ربنا ولا لا فما بالك بالكعبه بقى دي الكعبه دي ايه بيت الله فكانوا خايفين يهدوها فابتدا الوليد بن المغيره الوليد بن المغيره قال لهم انا راجل كبير عندي 80 سنه فانا هبدا الليله دي اهد فيها حته فاذا بت لبكره ما جراليش حاجه نكمل بكره جرالي حاجه سيبوها زي ما هي ماشي فاول ما ضرب الم... بيسموها الازمه هي في العرب اسمها القدوم اول ما ضرب القدوم في الحجر ارتجت مكه فقال يا رب لن تراع لن تراع انما نريد ان نحسن بيتك قال له رب ما تخافش احنا ما مش قصدي احنا هنحسن البيت لن تراع لن تراع انما نريد ان نجمل بيتك فهدم جزء منها ثم جر الحجر الثاني وبات فأصبح سليما معافا فقام في اليوم الثاني يهدمها والناس معه حتى أتوا عليها كلها على قواعد إبراهيم نزلوها لحد ليه لحد القواعد ثم أخذوا في البناء فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة واخذوا يبنونها وتولى البناء بناء رومي كان موجودا ثم لما قصرت بهم النفقة اجتزأوا على الجزء الذي يسمى الان حجر ايه اسماعيل ده بقية الكعبة بس معهمش فلوس يكملوا فخدوا الجزء ده وسابوا حجر اسماعيل بره عشان يبنوا الكعبة حتى وصلوا الى موضع الحجر الاسود هو ده الشاهد بقى في قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا الى الحجر الايه الاسود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود من الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة ابيض من اللبن فسودته خطايا بني ادم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهلية ما مسه زعاها الا براء الحجر حاجة من الجنة يعني لما تلمسه كده يبقى ايدك لمست حاجة من الجنة لما تقبله يبقى شفتيك دخلوا الجنة لمسوا حاجة من الجنة الله يا رب ارزقنا تقبيل الحجر لما وصلوا عند الحجر الحجر موضع معظم اختلفوا مين اللي يضع الحجر في موضعه مين اللي ينال الشرف ده بقى فاستمر النزاع اربع ليال او خمسا حتى كاد يتحول الى حرب بدأوا بقى يجهزوا السلاح وده يقول انا وده يقول انا وده يقول انا وده يقول التاني يقول ده في نصيبي والتاني يقول لي ده لا ده في نصيبي لان الحجر في ايه في الركن فدول يقولوا في نصيبنا ودول يقولوا في نصيبنا والتالتين يقولوا لا احنا اتفقنا على المباني الا الحجر مش داخل في المباني ده موضوع تاني مختلف ده عايز اتفاق جديد فقام رجل اسمه ابو امية ابن المغيرة المخزومي وقال حكموا قالوا من نحكم قال اول داخل حكموا ايه اول داخل اول واحد يدخل من الباب لا فلان ولا علان اي انسان يدخل من باب الكعبة من باب البيت هو ده اللي ايه هو ده اللي يحكم فكان الداخل سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا الامين رضينا به حكما النهاردة لو دخلت قولوا السني لا السني لا صح كده لان في اخوة لينا شوهوا الصورة صح لان في اخوة لينا سودوا المنظر لان في اخوة لينا اساءوا الينا واساءوا للدعوة واساءوا للحية واساءوا للاسلام فممكن يا شباب نرسم صورة نظيفة اه نبدأ نرسم صورة نظيفة ان انت لما يجي حد يكلمك عن السنية قول له مالكش دعوة بالسنية انا انفع انفع عندك لما يشوف منك ان انت اهل خير عايزين صناعة جديدة ينفع نبدأ المهم قالوا الامين رضينا به حكما شوف بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ايه هذه تربية الله لرسوله اعداد الله لرسوله وهي دي اللي بقول لك فيها انك انت لما ربنا سبحانه وتعالى يريد لك الخير هيربيك هيعلمك هيوجهك هيضع لك المكانة اللي انت تستحقها بس انت لسه لحد دلوقتي مش مستسلم للتربية ليه مش فاضي ما عندكش وقت بتجري ورا الفلوس عايز تبقى غني وتتجوز عايز تركب عربية وعايز يبقى عندك وعندك وعندك فما انتش فاضي تتربى على الشرع وعلى الدين فانا شرط انك تدخل المصنع عشان تتربى الشاهد يا شباب نعود مرة اخرى الى ان رسول الله ما تصلي عليه يعده الله ليكون القائد فاتى ببرده راح قالع جلبيته اللي فوق ووضع فيها الحجر وامر كل قبيلة ان تمسك من طرف وصعد هو الى اعلى ورفعوه ثم حمله بيده ووضعه في مكانه ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم يبقى مين اللي شال الحجر ومين اللي وضع الحجر صلى الله عليه وآله وسلم شرف جاله من عند ربنا صلى الله عليه وآله وسلم وشاء الله أن يضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحجر في موضعه وبنيت الكعبة وصارت على الشكل الذي تراه اللي انت شايفه النهاردة هو ده بناء قريش بالظبط كان ارتفاعها في الأول 15 متر وطول الضلع اللي فيه الحجر الاسود واللي قصاده 10 في 10 10 متر و10 متر وكان لهم ارتفاع من الارض متر ونص زي ما تقول باريس لبره 25 سم والضلع اللي فيه الباب والمقابل له 12 متر يبقى 10 متر في 10 متر الجنبين دول و12 و12 الجنبين الثاني يبقى الكعبه 10 في 12 10 في ايه 10 في 12 متر ظلت الكعبة على هذا الحال حتى هدمت مرة أخرى وبنيت بعد ذلك هدمها عبد الله بن الزبير وكبرها ووسعها بفلوس حلال بقى على قواعد إبراهيم لأن الرسول قال كده ما تصلي عليه قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإيه بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم فلما ملك عبد الله بن الزبير هدمها وبناها على قواعد إبراهيم جه الحجاج بعد ما قتل عبد الله بن الزبير هدمها تاني بس هدم الجنب ورجعها زي ما كانت وخلى الحجر بره زي ما كان على بناء قريش فهي اليوم على بناء على بناء قريش هي دي الكعبة ودي قصة بنائها معلومات لكن القلب ما يقدرش يعدي الموضوع كده ولا ينفع يعدي كده لا دي الكعبة الكعبة قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت إيه مثابة للناس وأمنا تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم فكلما ذكر لهم ذلك البيت حنوا وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا لا يذكر الرمل إلا حن مغرب له بذي الرمل أوطار وأوطان تهفو إلى البان من قلبي نوازعه وما بالبان بل من داره البان نعم لله ذرها من رؤية يوم تقع عينك على بيت الله القصة الجميلة اللي قلتها لكم كتير أن امرأة خرجت تحج فكانت تسأل الرفقة أين بيت ربي فلما دخلوا مكة ودخلوا البيت الحرام قالوا هذا بيت ربك فجعلت تشتد تشتد تجري وهي تقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي حتى وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتا حطت خدها على الكعبة قم يشيلوها لقاها ماتت بيت ربنا بيت ربي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين فيه آيات آيات بينات نعم بيت بنته يد التقوى وشيده أبو النبيين للأجيال يرفعه أمجاده في كتاب الدهر حافلة ثوب الجلال عليه الرب يخلعه تذرعت بسياج الدين حرمته والله من حبس العابثين يمنعه أولاه بالحج تشريفا وتكرمة حتى غدت موئل التقديس أربعه وكعبة الروح بالتوحيد شاهدة كالشمس تسطع نورا وهي منبعه بيت خلق من الحجر واضيف الى الله فصار مغناطيس افئدة الرجال بيت من وقعت عينه عليه بشر بغفران ذنوبه بيت من طاف حوله طافت بقلبه اللطائف فطوفة بطوفة وشوطة بشوطة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان بيت ما خسر من أنفق على الوصول إليه كل ماله بيت ما ربح من ظن عليه بشيء بيت من زاره نسي مزاره وهجر دياره ونسي أهله وأولاده بيت لا تستبعد إليه المسافة بيت لا تترك زيارته لحصول مخافة أو هجوم آفة بيت من صبر عنه فقلبه أقسى من الحجارة بيت من وقع على قلبه شعاع أنواره تسلى عن شموسه وأقماره بيت ليس العجب ممن لم يزره كيف يصبر عنه انما العجب ممن حضره كيف يرجع ويتركه بيت الله الكعبة الكعبة بيت الله بيت ربي في عيوني من بيت مكة نور وبقلبي ومهجتي وشعوري ملء روحي وحق نافخ روحي لهفة نحو بيته المعمور انه في بصيرتي يتراءى رغم غمضي وحلكة التيجور وكأن الآيات من كسوة الكعبة تزهو على السواد الوقور نعم كم في رؤية بيت الله من نفحات ونفحات ومعان عاطرات عجبا للكعبة اي سر في النظر اليها والله انها ليست من الدنيا هذه اللحظات حين تدخل الكعبة ايات ايات تحير الالباب جمال ينسيك الدنيا بأسرها جلال دموع العين عنه جواب إن يا بيت الله أي سر بين الكعبة وبين القلب أي سر بين الكعبة وبين دموع العين مجرد ما تراه تسيل الدموع بلا شعور لهذا الموقف اعددنا البكاء ولذا اليوم الدموع تقتنى الكعبة وما ادراك ما الكعبة اي سر بين الكعبة وبين العين اذا ما رأت اي سر بين الكعبة وبين القلب إذا ذكر العبد الكعبة اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام اللهم اجمعنا هناك في هذا العام واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم نعم هذه هي الكعبة وهذا هو الحجر الأسود الذي عليه بصمات رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت الكعبة وبني البيت وأتم رسول الله الأربعين فتصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم نزلت عليه النبوة وعمره أربعين سنة وقبل أن نتكلم عن البعثة ونزول الوحي والفوائد والعبر والآيات في تربية الشباب من هذه الغطة من جبريل اقرأ قبلها نرى كيف كان شخص رسول الله ما صلى عليه قبل نزول الوحي يشهد الناس ان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات كان صلى الله عليه وسلم طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد صح ولا لا بدليل الكلام اللي قلناه دلوقتي في مسألة الحجر اتصرف بديهة في نفس اللحظة وبمنتهى القوة والحس وفي لحظة واحدة نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم انا بقول يا جماعة اللي كتب كتاب عبقرية محمد واللي كتب كتاب العظماء مئة اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم وكل اللي كتبوا عن النبي كمحمد بن عبد الله اخطأوا احنا ما بنتكلمش عن محمد بن عبد الله احنا بنتكلم عن محمد رسول الله فما عبقريته من ذاته وانما عبقريته من من ربه وكما اقول دوما ان تعظيمنا للرسول لا لذاته لكن لان الله امرنا بذلك خلي بالك اوعى تشرك فتخلط ما لله من حق بما من للرسول من حق لا ده الرسول بشر وانما اوتي العبقرية بالرسالة واوتي العبقرية ليكون رسولا ليخدم الله ليخدم الله عشان يبقى خدام عند ربنا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال الله لن يستنكف المسيح وان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا الايات الخلاصة ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عبد وعبقريته في عبوديته لله من كونه رسول فلذلك ربنا رباه قبل ما يبقى رسول على المعاني دي عشان كده احنا بنقول لك تبدأ بيها بدأنا انك تكون صادق ايه امين بس كفاية علينا دول الاسبوع ده صادق ايه امين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت طويل التأمل مدمن الفكر مستمكنا للحق وصلي عليه صلى الله عليه وسلم دي مطالب بعد كده امسك عليك لسانك ما احنا قلنا عايزين نبقى صادق عايز تبطل كذب يبقى تبطل كلام هتتكلم كتير لازم هتكذب صح لازم هتغتاب لازم هتنم لازم هتنافق لازم هتجادل بطل امسك عليك لسانك كل الاخوة اللي بيحضروا معانا بتوع مصانع البلاستيك عمال اقول لهم اعملوا لنا ستيكر مكتوب عليه مغلق للتحسينات ستيكر كل واحد ياخد ستيكر كده احمر مكتوب عليه او ابيض مكتوب عليه بالاحمر مغلق للتحسينات ويلزقه على فمه ويبقى فمه مغلق للتحسينات هنبدأ نحسن الفاظنا ونحسن كلامنا كل ما يجي يتكلم يلاقيه ايه مقفول خليه مقفول شوية ربنا يكفينا شر لسانك اللهم قنا شر ألسنتنا ده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقيني شر لساني اللي ما قال أف قط وصلي عليه صلى الله عليه وسلم فكان طويل الصمت طويل التأمل مدمن الفكر النهارده الناس ما عندهاش وقت تفكر كله على الطاير كان صلى الله عليه وآله وسلم يطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات فكره الخرافة وطلع عليه صلى الله عليه وسلم ونأى عنها ثم عايش الناس على بصيرة فما وجد حسنا إلا شارك فيه وإلا عاد إلى عزلته وطلع عليه صلى الله عليه وسلم فكان لا يشرب الخمر وطلع عليه صلى الله عليه وسلم ولا يأكل مما ذبح على النصر ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا بل كان من أول نشأته ينفر من هذه الأصنام حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر على سماع الحلف بالله والعزى حاطه الله بالحفظ اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم اكلأنا بحفظك الذي لا يضام وبحولك الذي لا يرام ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكن جارا لنا من خلقك أجمعين أنت القوي المتين نعم حاطه الله بالحفظ ودلوقتي في ذهنك بتقول طب النبي ربنا حفظني انا بقى مين يحفظني ربنا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يا ابني ما تضيعش ربنا لا يضيعك حاطه الله بالحفظ فعندما تتحرك نوازع النفس لبعض متع الدنيا عندما يرضى باتباع بعض التقاليد ينزل قدر الله ليمنعه من الخطا كريم سبحانه وتعالى كريم ها اه يا ابني كم مرة هممت بمعصية فصرت عنك قول الحمد لله آه كم مرة عزمت على خطية فمنعك وعصمك وساعتها انت زعلت ان المعصية دي فاتتك ولكن الكريم عصمك يساب المرء رغم انفه نعم خرج رسول الله وصلي عليه صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول ايه آه ما هممت بشيء مما كان اهل الجاهلية يعملون غير مرتين كل ذلك يحول الله بيني وبينه ثم ما هممت به حتى اكرمني برسالته قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم في اعلى مكة لو ابصرت لي غنمي حتى ادخل مكة واسمر بها كما يسمر الشباب فقال افعل فخرجت حتى اذا كنت عند اول دار بمكة سمعت عزفا فقلت ما هذا قالوا عرس فلان بفلانة فجلست اسمع فضرب الله على اذني فنمت فما ايقظني الا حر الشمس من ثاني يوم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم نزل مكه يسهر جنب بيت كده سمع ايه ده في ايه قال ده فرح قعد جنب البيت نام ما صحيش غير ثاني يوم الساعه 9 الصبح ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يرجع البيت وفي جماعه اصحابه عزموه على سهرة سودة اه يشربوا فيها ولا يلعبوا فريق البيت عشان يتصطف ويغير فنقل على البيت كده على السرير كده بيفكر هيسهر ازاي الليله دي راحت عليه نومه صحي على اذان الفجر قام صلى عصمه فاكرين في مدارج السالكين في منزله التوبه وأول منازل التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن العصمة فمنع الله عصمته عنك ولو اعتصمت به ما وجد الذنب إليك سبيلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم قال فعدت الى صاحبي فسألني فاخبرته ثم قلت ليلة اخرى مثل ذلك ودخلت بمكة فاصابني مثل اول ليلة فما هممت بعدها بسوء ما تصلي عليه يبقى ربنا يصرف عنك مرة واثنين يبقى تعمل ايه تحرم بقى خلاص توب انسى وروى البخاري قال عن جابر بن عبد الله روى عن جابر بن عبد الله بسنده الى جابر بن عبد الله قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وعمه العباس ينقلان الحجارة فقال عمه العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك يفيك من الحجارة كانوا لابسين ازار الازار انت عند الحج بيلبس رداء وايه وازار بشكرين بشكرين اللي تحت ده اسمه ايه ازار واللي فوق اسمه رداء هم ما كانش عندهم رداء ماشيين بالايه بالازار بس فعمه قال له الازار بتاعك ده اقلعه وحطه على ايه على كتفك ويمشي عريان اه عادي مش مشكله كانوا بيطوفوا بالمكه عرايا الشاهد طمحت عيني الى السماء وسمعت من يقول لي ازارك فقلت ازاري ازاري فشددت علي ازاري فما رؤيت له عوره بعد ذلك وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم هو ده العبد اللي عايز يتربى لما ربنا يديله درس مرة ايه يحرم يتوب عليها مش يقع وربنا ينجيه ويقوم يقع تاني وربنا ينجيه ويقوم ويقع تالت وربنا ينجيه القصة اللي ذكرها ابن الجوزي أن عبدا وقع فقال يا رب وكان مسرفا على نفسه فقال يا رب اعف عني ولا أعود فعفى عنه فقام وعاد إلى الذنوب مرة أخرى فقال يا رب اعف عني ولا أعود فعفي عنه فعاد حتى كان ذلك سبع مرات فوقع فقال يا رب اعف عني ولا اعود فسمع رجلا في المنام يقول له لقد جربناك مرارا فوجدناك غدارا لا ما ينفعش بقى احنا الكرسي سبعه ده ربنا بيسيبك مره واثنين وعشره وميه وألف ولكن في الآخر انت حر فلا تجني إلا على نفسك كان النبي صلى عليه يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة فكان أفضل قومه مروءة صل عليه صلى الله عليه وسلم وكان أحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وألينهم عريكة وأعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهدا وآمنهم أمانة حتى سماه قومه الصادق الأمين ولما جمع فيه من هذه الأحوال الصالحة والخصال المرضية مدحته أم المؤمنين خديجة فقالت والله إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتخري الضيف وتعين على نوائب الدار نصلي عليه هذا رسول الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سنتوقف معه أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك